يبدأ رفع بخور هراجع بسرعة بصلاة مزامير الساعة إن كانت باكر وإن كانت في عشية غروب نوم بعد المزامير الكاهن بيفتح ستر الهيكل بطلب الرحمة إليس نماس رحمنا الله الأب ضابط الكل وينحني يقبل عتبة الهيكل ويقول أبانا اللازم قبل ما يدخل الهيكل بيصلي صلاة الشكر على الباب يبقى مجرد فتح باب الهيكل في صلاة شكر احتفالا يعني ان احنا واقفين قدام ربنا والهيكل مفتوح برضو قلنا ان صلاة الشكر ما بتبقاش كلها ما بتبقاش كلها قطعة واحدة بتقطع إلى ثلاث أجزاء والشماس والشعب بيقطعوا الكاهن بعد صلاة الشكر بيدخل أبونا الهيكل عشان يحط أيادي البخور عشان يرفع البخور الشماس بيجيب له الشورية وابونا بيحط خمس أيادي بخور لو تفتكروا ممثلة في خمس ذبايح في العهد القديم كانت مقبولة أمام الله وبيقولوا هو بيحط الأيادي مبارك الآب ضابط الكل مبارك ابن الوحيد يسوع المسيح ربنا مبارك الروح القدس المعزي مجدا وإكراما إكراما ومجدا كده يبقوا خمس أيادي مش عارف قلنا ولا لا لما يكون في كهنة شركة يحطوا اليد الثانية يعني هو يبدأ ويقول مبارك الآب ضابط الكل بقية الآباء الكهنة اللي بيشاركوا في الصلاة يحطوا اليد الثانية ويقولوا مبارك الابن الوحيد يسوع المسيح ربنا اتكلمنا عن البخور وقلنا ان البخور ذبيحة من العهد القديم ذبيحة كان لها مذبح خاص اسمه مذبح البخور وكان موجود في القدس في خيمة الاجتماع او في هيكل سليمان بعد كده وكان مفهوم ان البخور ذبيحة عشان كده ابونا وهو بيصلي بيقول اقبل منا هذا البخور ذبيحة وغفران عن خطايا البخور اللي بيترفع ده أول معنى ليه إنه بيخلينا نحس بحضور ربنا لأن كان حضور الله في العهد القديم يمثل أحيانا بسحابة من البخور لما تحل في المكان المقدس الشعب ينحني أو يسجد إحساس برهبة حضور ربنا تاني معنى للبخور حضور القديسين أو صلوات القديسين لأن ده اللي قريناه في سفر الرؤية أن الصلوات ترتفع مع بخور القديسين فمجرد أن البخور طالع لفوق دايما يجي لنا إحساس بالراحة والتعزية أن معانا قديسين وملائكة مش شايفينهم بيصلوا معانا ثالث معنى أن احنا كمان ينبغي أن صلواتنا تبقى نقية نقاوة البخور ومعمولة بحرارة روحية وبالتهاب عشان ترتفع لفوق معنى آخر للبخور إن البخور دايما يفترض يبقى له ريحة طيبة والريحة دي بتفكرنا برائحة المسيح الزكية بتخلينا نحس إن المسيح اللي ماشي وسطينا له رائحة طيبة إحنا كمان المفروض نبقى بقيت ريحته اللي الناس تشمنا أو تشم المسيح فينا وتمجده قلنا ان ابونا يلف الهيكل جوه كام لفه سبع تنصاص يعني ثلاث دورات كاملين الثلاث دورات دول فيهم صلوات بيطلب عن سلامة الكنيسة سلامة رئيس الكهنة الاجتماعات بيوتنا بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة وأن ربنا ينتصر على أعدائنا اللي هم الشياطين قم أيها الرب الإله وليتفرق جميع أعدائك أما شعبك ينهي بالصلوة دي أما شعبك كل ده في سر يكون بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات وقصاد أبونا وهو بيلف نسيت أقول لكم بيبقى فيه شماس ماسك الصليب وشماس تاني ماسك البشارة أو شماس واحد ماسك الاتنين وكأن أبونا وهو بيلف قدامه واحد تاني ماسك الصليب والبشارة احنا ملناش يعني شغلتنا في الكنيسة الصليب والبشارة أما البشارة اللي هي الأناجيل الأربعة تنتشر في العالم كله بصلواتنا لتعلن عن المسيح المصلوب أو أن حياتنا مع الله تعتمد على سلاح في إيدينا اليمين هو الإنجيل وسلاح في إيدينا التانية هو الصليب أو العكس فإحنا عندنا الصليب والإنجيل دول سلاحين دايما نحارب بيهم في نفس الوقت الشماس بيرد على أبونا في صلواته يعني أبونا يقول أذكر يا رب سلامة الكنيسة الشماس يبادله ويقول صلوا من أجل سلامة الكنيسة في سر لأن الشعب وقتها دلوقتي بيبقى مشغول بأرباع النقص بال... بأرباع النقص بعد ما ابونا لف الهيكل الثلاث دورات الكاملين والهيكل كله اتملى بخور قدامنا واحنا بره عمالين مع الشمامسة نقول أرباع الناقوس اللي قلنا عليها عبارة عن تسبيح للملائكة والقديسين اللي في الكنيسة الكلام ده عشان تتابعه في الكتاب لو حبيتوا تعرفوا احنا وصلنا صفحة 14 هقراها معاكم لأن انتوا في حتة أنا قلتها راجعها معاكم ثم يبخر الكاهن حول المذبح ويطوف ثلاث دورات ويقول الأواشي الثلاث الصغار كلمة أوشية يعني طلبة أواشي ثلاث صغار يعني الطلبات الثلاثة الصغيرين اللي هي بتاعت سلامة الكنيسة ورئيس الكهنة والاجتماعات ثم يمضي الأمام باب الهيكل ويعطي ثلاث أيادي بخور شرقا وفي كل مرة يخضع برأسه ويقول نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا اليد الثانية أنا مثل كثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد نحو هيكلك المقدس اليد الثالثة أمام الملائكة أردت لك وأسجد نحو هيكلك المقدس يعني أبونا وهو خارج من الهيكل وشه للمذبح وظهره للشعب ينحني ثلاث مرات للمذبح قبل ما يطلع ويقول الكلام ده وبعد كده يتدور يلاقي العذراء عن يمين المذبح الهيكل فيقول لها نعطيك السلام ده اللي مكتوب هنا يبخر لجهة بحري لأجل السيدة العذراء قائلا نعطيك السلام مع جبريل الملاك قائلين السلام ليك يا ممتلئ نعم الرب معك ثم يبخر لجهة الغرب الغرب اللي هم ناحية الشعب لأن كده شرق كده غرب ويقول السلام لمصاف الملائكة وسادة الآباء الرسل وصفوف الشهداء وجميع القديسين ثم يبخر لجهة إبلي ويقول السلام ليوحنا بن زكريا السلام للكاهن ابن الكاهن ثم يبخر إلى جهة الشرق ويقول فلنسجد لمخلصنا يرجع وشه تاني للمذبح نسجد لمخلصنا محب البشر الصالح ترأف علينا أتى وخلصنا يبقى هو بيعمل بجسمه لفة كاملة بنسميها صليب بخور على باب الهيكل عشان هينزل من الهيكل لصحن الكنيسة قبل ما ينزل بقى للكنيسة ويدور جواها بالبخور بيفتكر ان في فئات غايبة عننا لان احنا كجسد واحد وكنيسة واحدة نحب ان احنا نصلي عن بعض او نحتفل بالمسيح بروح واحدة فمين غايبين غايبين ناس كانوا معانا وسبقونا للسماء راقدين وغايبين ناس مرضى ظروفهم تمنعهم يجوا الكنيسة وغايبين ناس مشغولة في أعمالها في الساعة دي فما قدرتش تيجي الكنيسة مش مفترض بقى الكتالة في الموضوع أو اللي ملهمش في الكنيسة دول مش محسوبين أوي فالراقدين اللي هم سبقونا للسماء نفتكرهم في رفع بخور عشية فنقول حاجة اسمها أوشية الراقدين تلاقوها صفحة كام اللي بعدها على صفحة 15 في النص كده يقول ايه ويقولون ما وفي صلاة عشية يقول الكاهن أوشية الراقدين ولكن في يوم السبت خاصة تقال في صلاة باكر بدل أوشيتي المرضى والمسافرين يبقى في عشية هنصلي صلاة الراقدين أوشية الراقدين عن الناس اللي سبقونا للسماء عشان نفتكرهم ويحضروا معانا الصبح والصبح في باكر هنصلي المرضى أشية المرضى عن المرضى وأشية المسافرين المسافرين مقصود بيهم اللي بيشتغل مش ضروري يكونوا بيسافروا هتلاحظوا وسط الكلام انها بتنتهي بكلمة اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح فهي أص... أص... مقصود بيها الناس اللي راحت أشغال أو اللي اضطرت تسافر في أشغال أم... في يوم السبت بالذات يوم السبت الصبح ده اليوم الوحيد اللي المسيح له المجد نام في القبر مع الراقدين فعشان ده يوم بنفتكر ان المسيح قعد مع الراقدين رقد معهم فنصلي الصبح كمان أشية الراقدين بدل المرضى والمسافرين فاهمين يعني كل أيام الأسبوع في باكر تتصلى مرضى ومسافرين ما عدا يوم السبت في باكر يتصلى وشية الراقدين ماشي ولا تهتوا فيها دي يبقى وشية الراقدين دي ثابتة في عشية على طول وتبقى كمان في باكر يوم السبت بس عشان نفتكر سبت النور يوم العيد لأن مش مفترض أن يكون فيه مسافرين أو ناس راحت أشغالها ده يوم عيد أو يوم الحد اجتماع الكنيسة ما نصليش المسافرين في باكر نصلي المرضى ونصلي أشية تانية اسمها أشية القرابين اللي هي يا رب افتكر الناس اللي تعبت وجابت القرابين دي واخدين بالكم الفكرة يبقى يوم الحد الصبح في باكر بنصلي المرضى لكن بدل ما نكمل ونصلي المسافرين كما هي العادة هنقرا الكلام ده دلوقتي قرابين اللي هي زي التقدمات كلها كل التقدمات يعني الحمل اللي الناس خبزته ده ده قرابين تبرعات اللي جاية للكنيسة كل ما يقدم للكنيسة في ناس تجيب شمع في ناس تجيب بخور في ناس كل ده اسمه قرابين لو فتحت صفحة 16 تلاقوا أشية الراقدين طبعا مفيش مجال نتأمل دلوقتي في الصلوات الصلوات دي جميلة قوي لكن اللي بيحضر منكم رفع بخور عشية بيحضر الصلوة دي بانتظام هي صلاة جميلة جدا عن الراقدين بتتقال في كل يوم في عشية وتتقال طبعا في الخرجات وفي الأربعين وفي الحاجات دي لأنها صلاة من أجل أن يعني يرحم الله أحبائنا اللي سبقونا للسماء كلامها جميل وكلامها معزي و... ويبقى ابونا ماسك الشوريه في ايده زي ما اتفقنا هو خلاص مسكها وما سابهاش فاكرين هو مسكها قبل ما يحط البخور وابتدى يلف في الهيكل وطلع على الباب وما سابش الشوريه خلاص هتفضل في ايده هيكمل بيها الصلاه فهو بيصلي من اجل الراقدين مشفوعا بصلوات القديسين بدل الشوريه في ايده في بخور طالع يبقى القديسين مشاركين الصلاه صفحة 19 من تحت يقول أما في صلاة باكر فيقول أشية المرضى نقلب بعد كده برضه أشية المرضى أشية جميلة تضم كل أنواع الأمراض والرباطات والمشاكل النفسية والروحية اللي ممكن تعدي على الإنسان دي اسمها أشية المرضى أو صلاة المرضى بعدها صفحة 22 أشية المسافرين دول من أجل الناس اللي راحت أشغالها وبرضه بنغطي كل الناس بكل أنواع السفر الممكن صفحة 24 أشية القرابين مكتوب تحت يقول إيه تقال في صلاة باكر بدل أوشية المسافرين في أيام الأحاد والأعياد السيدية يبقى أوشية القرابين بتتقال يوم الحد الصبح أو في أيام الأعياد انتوا تهتوا شكلكم نقولها تاني بسرعة احنا دلوقتي ابونا خلص لف في الهيكل وطالع هينزل من الهيكل للكنيسة وقف على الباب لف لفة كاملة انحنى للثالوث الأقدس وبعدين سلم على العذراء وسلم على الملائكة سلم على يوحنا المعمدان رجع وشه للمذبح تاني قبل ما ينزل وسط الشعب بيفتكر ان الشعب مش كامل في راقدين يذكرهم في عشية وفي مرضى ما جوش وناس راحت مسافرين يذكرهم في بكر دي القاعدة ليها شوية استثناءات يوم السبت الصبح يقول الراقدين بس لأن المسيح رقد معاهم يوم السبت ويوم الحد يقول المرضى بس ما يقولش المسافرين لأنه ما يصحش حد يسافر ويسيب قداس الحد ده كان فكر الكنيسة الحد ده احتفال الكنيسة الأسبوعي كل الناس تحضر المفروض كده الحد والأعياد فما يصلوش مسافرين يصلي أشية تانية اسمها أشية القرابين طب ما أشية القرابين دي هتتقال بقية الأيام إمتى؟ تتقال سرا في نص القداس هنعرف بعد كده. واخدين بالكم؟ أشية القرابين بيصلي ويقول إيه؟ عشان في ناس بتسأل بتسأل إيه هي القرابين؟ آه تلاحظوا الشماس مثلا في صفحة 25 يقول اطلبوا عن المهتمين بالصعائد والقرابين والبكور والزيت والبخور والستور وكتب القراءة وأواني المذبح كل دي حاجات اسمها القرابين يعني كل أنواع التقدمات اللي جاية للكنيسة وبعد كده أبونا يكمل تحت يقول اقبلها إليك على مذبحك المقدس الناطق السماوي رائحة بخور تدخل إلى عظمتك التي في السماوات خلي بالكم المعنى الجميل ده أبونا وهو بيصلي بيقول له يا رب الحاجات اللي جاية لك دي اقبلها عندك في السماء دي مش جاية للكنيسة اللي على الأرض اقبلها عندك على مذبحك السماوي فاهمين تدخل إلى عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك يعني خد من إيديهم واقبل عندك واللي يعملوا النقلة دي ياخدوا من ايدين الناس ويطلعوا لغاية مسبح ربنا عشان يقبل العطايا دي الملائكة بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين وزي ما قبلت القرابين هابيل وذبيحة إبراهيم وفلساي الأرملة يعني في ذبائح كبيرة وفي حاجات صغيرة فلساي الأرملة هكذا أيضا نذور عبيدك اقبلها إليك أيا كان النذر ولا البركة اللي جاية دي اقبلها رب من إيدين ولادك أصحاب الكثير أصحاب القليل الخفيات والظاهرات حتى الذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم يصح أن يكون جاي واحد الكنيسة كان نفسه يقدم حاجة ربنا ومش ما عندوش لا عنده فلوس ولا عنده قرابين ولا عنده تبرعات ولا عنده حاجة غلبان لكن في قلبه عاوز يقدم يقدم تقوم الكنيسة أيضا تذكر الذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم حتى دول احسبهم معاكم طب هيعوضهم عن ربنا عن التبرعات دي بإيه أو عن البركات دي بإيه هعطيهم الباقيات عوض الفانيات السماويات عوض الأرضيات الأبديات عوض الزمنيات عوضهم بقى بالمفيد يعني بيوتهم ومخازنهم املأها من كل الخيرات يعني اديهم في السنة أبديات و... وباقيات وسماويات حاجات ليها القيمة يعني وكمان على الأرض عوضهم عن تعبهم ده واملى مخازنهم وبيوتهم بالخيرات يعني اذا الكنيسه بتطلب لاولادها اجر سماوي وحياه ابديه عن كل اللي جايين يقدموا وبتطلب لهم كمان الخير على الارض ان بيوتهم ومخازنهم تمتلئ بالخيرات احطهم بقوه ملائكتك ورؤساء ملائكتك الاطهار وكما ذكروا اسمك القدوس على الارض اذكرهم هم ايضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الظهر لا تتركهم عنك يبقى الكنيسة بتصلي عشاننا كل اللي جاي يقدم أي حاجة أي تعب للكنيسة الكنيسة بتشفع فيه وبتصلي له أن ربنا يعوضه ويجازيه عن هذا التعب أجر سماوي وكمان يبارك له في حياته على الأرض ويحفظه لغاية ما يوصل للسماء يبقى الطلبة ثنائية طلبة للملكوت وطلبة أيضا للحياة على الأرض بعد ما أبونا صلى الأواشي على باب الكنيسة يبتدي ينزل بقى على باب الهيكل هينزل وسط الناس لما ينزل يمشي جنب كل أيقونة ويسلم عليه يسلم على أيقونة العذراء يسلم على أيقونة الملاك وإحنا زي ما قلنا الأيقونات في الكنيسة مش صور جافة هي تمثل حضور للقديس فبيسلم على العذراء وطبعا تسمعوا قصص عن القديسين اللي كانوا أحيانا يقفوا يكلموا الأيقونة ويكتشفوا بعد كده إن هم كانوا شايفين القديس مرة مش فاكر حكيت لكم ولا لأ تلميذ للبابا كيرلس يحكي انه في رفع بخور باكر كان البابا كيرلس بنفسه بيحب يرفع بخور فكان يرفع البخور وهو بيلف في الكنيسة في كرسي هنا زي كده بتاع اسمه كرسي ماري مرقس كرسي البطرك يعني فراح يبخر ناحية الكرسي وقف شوية قاعد يبخر ويتكلم ويضحك ومبسوط قوي مش راضي يتحرك وشماسه واقف عمال يبص له كده وكانوا اتنين نفرين كانت الساعة خمسة الصبح تقريبا أربعة الصبح مفيش غيرهم في الكنيسة بيرفعوا بخور ولما طول والشماس مش فاهم هو بيعمل كده ليه قام البابا كيرلس نادى على الشماس بتاعه قال له يا ابني تعالى سلم على ماري مرقس وكان شايف ماري مرقس وبيحكي معاه وابتدى يكمل يعني مشيه في الكنيسة فهنا الأيقونات تمثل القديس وحضوره بنفسه عشان كده بيسلم على قديس قديس وهو ماشي بيبتدي من ناحية كده بحري ويرجع لغاية آخر الكنيسة ويطلع تاني ويعدي ناحية السيدات قبلي وبعدين يجي تاني على الهيكل فيملى الكنيسة كلها بخور يبقى مجد الله ملأ السماء والأرض أو حضور الله غمر الهيكل والكنيسة أو أن صلوات القديسين محوطانا كلنا كشعب في كل حتة وهو ماشي وسط الناس وسط الشعب ممكن حسب الطقس القديم يحط ايده على راس كل واحد ويقول بركة بخور باكر تكون معك او بركة بخور عشية او يقولها عامة ما يكون الشعب كتير يمكن يقولها بس من غير ما يلمس راس واحد واحد لكن كان ممكن يلمس راس واحد واحد بإيده عليها الصليب والبخور في إيده ويقول له بركة بخور باكر بركة بخور عشية وهكذا الناس وهي شايفة البخور بيلف حواليها ودي ذبيحة تقوم تحمل الذبيحة طلبتها فتيجي في ودان ابونا تقول له فلان تعبان صلي له أنا غلطت امبارح حللني واذكرني آه، فلان عنده ظرف يعني نحط كل الطلبات وكل الاعترافات كمان اللي ملحقناش نعترف بيها الفترة اللي فاتت عشان كده أبونا هو راجع بالبخور ناحية الهيكل يقف عند الهيكل ويقول يا الله الذي قبل إليه اعتراف اللص اليمين على الصليب المكرم اقبل إليه كل اعترافات شعبك واغفر لهم جميع خطاياهم كرحمتك وليس كخطاياهم قلنا برضو المرة اللي فاتت معلش وهو واقف ناحية الباب الغربي بيرفع بخور ويعمل حاجة اسمها أرباع خشوعية يعني يلف بجسمه تاني صليب زي اللي لفه عند الباب كده ويقول فيه كلمات معينة أم، تلاحظوا انها صفحة 29 في الخلاجي اللي معاه خلاجي أم، يقول يسوع المسيح أمسا واليوم وإلى الأبد هو هو بأقنوم واحد نسجد له ونمجده بعدين يدور للشرق يدور آه، الحقيقة بحر المفروض هذا الذي أصعد ذات ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة فتح باب الفردوس ورد آدم لرئاسته مرة أخرى من قبل صليب وقيامته المقدسة رد الإنسان مرة أخرى للفردوس يعني عمل أربعة وافتكر أن البخور ده نتيجة ذبيحة المسيح اللي ارتفعت أمام الآب فاشتم فيها رائحة عطرة علامة قبوله للفداء اللي أتمه المسيح على الصليب آه، بعد ما يخلص أبونا دورة البخور لما بيرجع بيلف وتاني يعمل أربع آه، يعمل بجسمه اللي هو الصليب البخور على باب الهيكل وبرضه يبخر لل للإنجيل وإن كان أجساد القديسين ويقعد في الوقت ده يكون الشعب بيقول حاجة اسمها الزوكسولوجيات الزوكسولوجيات دي عبارة عن تماجيد للقديسين لله الساكن في قديسيه وفي آخر الزوكسولوجيات بنقول نعظمك يا أم النور الحقيقي كلنا كشعب وبالحقيقة نؤمن بإله واحد نعترف بالإيمان الواحد خلي بالكم الحتة دي كل الصلوات التقصية كل صلوات الكنيسة حين تجتمع لابد أن تعترف معا بإيمانها الواحد عشان كده قانون الإيمان جزء من صلواتنا التقصية الأساسي يعني مفيش قداس ما فيهوش قانون إيمان مفيش معمودية ما فيهاش قانون إيمان مفيش أي سر ما فيهوش قانون الإيمان أحيانا طبعا يتقال كده بسرعة شوية ما يتحسش في بعض الأسرار لكن كل الأسرار طول ما الكنيسة اجتمعت لابد أن تعلن أن ليها إيمان واحد ممثل في بالحقيقة نؤمن ده فبعد ما نعترف بالإيمان الواحد نيجي عند الحتة الأخيرة اللي هي إيه بنقولها باللحن وننتظر قيامة الأموات وتتقال بلحن آه، يميل إلى ال- إلى التوبة عشان هيدخلنا على طلب الرحمة احنا قلنا ان احنا في الكنيسة وحاسين ب- حاسين بالعلاقة بالقديسين وفرحانين ان ربنا قصاد عينينا ومشتاقين بقى انه اللي احنا فيه ده يتحول الى حقيقة معلنة في الابدية فبنقول له احنا مستنين قيامة الاموات وحياة الظهر الآتي فتتقال بلحن هادي عشان ابونا هيستلم من اللحن ويقول لحن تاني بطلب الرحمة ابونا بقى يسيب الشورية خلاص وخلص دورة البخور ويمسك صليب عليه ثلاث شمعات لأنه هيقف قدام المذبح يطلب من الثالوث الأقدس بدالة صليب المسيح أنه يرحم العالم كله فيمسك صليب عليه ثلاث شمعات ويقف قدام المذبح ويقول اللهم ارحمنا يقولها باللحن ذنوتي نينان ولأنه طالب الرحمة عن كل الناس اللي في الشعب والكنيسة واللي بره يبتدي هو بيصلي يدور تاني عشان كده تلاحظوا ان كان في رفع بخور بيلف كتير قوي كل لفة من دول تعني انه عاوز يغمر العالم كله بصلوات الكنيسة او ان الكنيسة لا يحدها مكان كل جهات الارض مخدومة بصلواته اللهم ارحمنا قرر لنا رحمة تراءف علينا واسمعنا وع- وباركنا وارحمنا آه، وارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصك وكل مرة كل كلمة من دول الشعب يقول أمين يعني بيطلب مع الكاهن نفس الطلب احنا كلنا بنطلب الرحمة من ربنا وكأن أبونا لما لف بالبخور ولما طلبات الناس واعترافاتهم حس إن الشيلة تقيلة قوي فما كانش منه إن اللي يقول اللهم ارحمنا قرر لنا رحمتك يعني طلعها بقرار قرر لنا رحمة دي ساعات لما نكون ملحين في طلب حاجة نقول قرر لنا زي مثلا يا ملك السلام أعطينا سلامك ها قرر لنا إيه حكاية قرر لنا عارفين لما يطلع قرار جمهوري يعني احنا مش عاوزين رحمة عادية احنا عاوزينها بقرار تطلع كده قرار برحمة الناس دي كلها فهو إلحاح في الطلب اللهم ارحمنا قرر لنا رحمته بعد ما يلف الدورة دي وطلب الرحمة عن كل الناس وعن كل الطلبات اللي جات له مشفوعة بعلامة الصليب في العادي يجي بقى آخر جزء في رفع بخور اللي هو قراية الإنجيل ما هو احنا عمالين نصلي يبقى لازم المسيح يرد فالمسيح بيرد علينا ازاي بالإنجيل اللي هيتقري لكن في الصيام الكبير بقى في حتة مختلفة شوية احنا صلينا صلاة الشكر بعد ما فتحنا الهيكل وعملنا دورة البخور في الهيكل وبره وذكرنا الراقدين والمرضى والمسافرين وبعدين طلبنا الرحمة عن الكل بالثلاث شمعات والصليب يوم ستر الهيكل يتقفل تاني ونقعد طب ليه نعيش بقى حياة الكنيسة قبل المسيح خالص فقبل المسيح قبل العهد الجديد الهيكل ما كانش بيتفتح أبدا الستر ده كان مقفول فعشان نعيش النقلة اللي ربنا عملها لنا الفصح كلمة الفصح يعني ايه يعني عبور المسيح عبرنا من حياة العهد القديم للجديد من الغربة عن ربنا للاقتراب من الله فنقوم نقفل ستر الهيكل ونقعد كلنا كهنة وشعب بره بره الهيكل عشان نقرا جزء من النبوات كطقس ملازم بقى للصوم الكبير عشان يقربنا من فكرة الفتح ان احنا هنعبر من الغربة دي ان احنا الستر مقفول لغاية ما يتفتح بعد كده عشان الانجيل يتقري عشان كده تلاحظوا الانجيل ما يصحش يتقري في الكنيسة الا والهيكل مفتوح لكن النبوات تتقري والهيكل مقفول فاهمنا؟ لأن النبوات تمثل عهد قديم فدايما ستر الهيكل مقفول لكن الإنجيل يتقري للمسيح يبقى الهيكل مفتوح فيقرأ أبونا والشمامسة نبوات اليوم يعني النهاردة يوم مثلا الأربع الأربع من الأسبوع الثالث يسموه كده الأربع نبوات يوم الأربعاء من الأسبوع الثالث للصوم الكبير والكنيسة مرتبة في الكتاب بتاعها القطمارس نبوات اليوم بعد كده الشعب كله عشان يتنقل بالتوبة والتعلق بالصليب نقدم مطنيات اللي هي سجدات كلمة مطانية يعني سجدة والسجدة دايما يناسبها جو الصوم ليه؟ الصوم معاه إحساس بالتذلل والخضوع والخشوع والرجوع لربنا فيصح إن الواحد يسجد والسيد المسيح على الجبل قال للشيطان للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد فالسجود لائق في موسم الصوم فالمطنيات دي تعبيرات عن يعني خشوع الإنسان لربنا وكمان الكنيسة بتحملها على طلبته فتلاحظوا لو حبيتوا تقروا في الخلاجي صفحة 31 يقول وفي صوم يونان وأيام الصوم الكبير دون السبوت والأحد يوم السبت والحد ما يصحش يبقى فيه مطنيات ليه؟ مش لأننا مش محتاجين نتوب سبت وحد لأن السبت والحد أيام فرح دايما الحد أيام فرح طول السنة لأن ده يوم قيامتنا يوم الحد المسيح قام وأقامنا معه ويوم السبت ربنا فرح لما خلق الدنيا فاحنا بنفرح معاه كل سبت بالدنيا بالخليقة فسبت وحد احنا عندنا عيد كل اسبوع فما ما ننحني ما, ما, ما نتذللش لكن بقية الأيام مقبول فيها الخشوع والخضوع والانسحاق فيقول ايه تقرأ النبوات وبعدها هذه الطلبات يقول الكاهن نحمي ركبنا أو كلينو من تغناط فيسجد الشعب قائلين ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل فيقول الكاهن نقف ونحني ركبنا احنا في صفحة 31 فيسجد الشعب قائلين ارحمنا يا الله مخلصنا فيقول الكاهن نقف ونحني ركبنا فيسجد الشعب قائلين ارحمنا يا الله ثم ارحمنا وصفحة 32 تلاقوا طلبات كثيرة الطلبات دي أبونا يقولها والشعب يرد عليه كرياليسون يعني يا رب ارحم مع كل طلب ومع كل طلبة المفروض أبونا بيسجد والشعب بيسجد كمان لو يقدر يبقى احنا قبل ما نفتح ستر الهيكل عملنا هذا الكم من المطنيات عملنا سجدات كثيرة عدد من السجدات يمكن يزيد عن 20 سجدة واخدين بالكم الفكرة بعدها يتفتح ستر الهيكل تاني فهمت الفكرة كأننا بطلب الرحمة ربنا فتح الهيكل وقال لنا طب تعالوا خلاص أنا مسامح أنا قابل طلباتكم أنا فرحان بيكم فيتفتح تاني ستر الهيكل عشان ندخل على فرح العهد الجديد أشية الإنجيل اللي هي استعداد لقراية الإنجيل الكنيسة تستعد إنها تقرأ الإنجيل استعدادات خاصة لأن كون المسيح هيتكلم دي حاجة مش بسيطة دي حاجة كبيرة قوي لما الله يتكلم كده فمن لأذن ونسمعه ده موضوع كبير قوي فنستعد له استعدادات خاصة ففي الأول أبونا ينبهنا الكلام ربنا يسوع إن في ناس اتمنت تسمع اللي هنسمعه واشتهت تشوف اللي احنا هنشوفه وما شافوش فلازم نهتم لحسن ما نبقاش مستاهلين اللي احنا فيه عشان كده يقول فلنستحق أن نسمع ونعمل أناجيلك المقدسة لأن أنبياء وأبرارا اشتهوا أن يروا وأن يسمعوا ولم يسمعوا دي المقدمة بتاعت وشية الإنجيل فالشماس يقول صلوا من أجل الإنجيل المقدس يعني إيه طب هنصلي من أجل الإنجيل ماله الإنجيل لا يعني صلوا عشان إحنا نستفيد من الإنجيل وعشان الإنجيل ينتشر والشماس في الوقت ده يكون رافع البشارة اللي هي قلنا الأربع أناجيل موجودين في كتاب جوه صندوق مفضط كده رفعها قدام كل الناس وعليها الصليب فيقول صلوا من أجل الإنجيل المقدس يعني استعدوا لاستقبال الإنجيل واهتموا أن الإنجيل ينتشر في كل مكان أبونا بالمرة بدل المسيح هيتكلم يقوم يجي يقول إيه فرصة نطلب ما الكنيسة برضو كأم ما بتفت ما تفوتش فرصة فتقول اذكر أيضا يا سيدنا قبل ما تتكلم يعني على ربنا بقى كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك كأنها عاوزة تقول بالمجمل كده ما هو في طلبات ياما وفي وفي ناس كتير قوي طالبة من الكنيسة ومن الكهنة فهنا قبل قراية الإنجيل أبونا يقول اذكر يا رب كل الذين أمرونا وتعتبر الكنيسة أن طلبت أي حد من ولادها أمر عليها فاهمين إزاي؟ يعني ده مش تفضل مننا ان احنا نصلي عشان الشعب ده امر من الشعب للكنيسه مجملها الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم وطبعا الكنيسه كأم عامله زي الزوجه الواعيه اللي تعرف تنكش جوزها بكلمتين حلوين تقول له ما انت ملناش غيرك لانك انت حياتنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وخلاصنا كلنا وقيامتنا كلنا يعني انت كل حاجة انت الحياة وانت الشفاء لأي مريض وانت القيامة لأي واحد اتنقل وانت الرجاء في أي مشكلة وانت الخلاص من أي مصيبة انت كل حاجة آه الكنيسة ساعتها تنور بقى أول ما انتهى الجزء ده الكنيسة كلها تنور وكان حد قاعد وقف خلاص المسيح هيتكلم وابونا ياخد البشارة من إيد الشمال ياخدها بقى هو اللي هيشيلها ويحط ايد بخور في الشورية ويلف المذبح وهو رافع البشارة فوق راسه ليه لان هو لابد ان يحمي رأسه امام الانجيل وان كان في اسقف او بطرك يقلع تاجه ساعتها خلاص المسيح هيتكلم كل الملوك يخضعوا فحتى لو بطرك او اسقف يقلع التاج بتاعه في اللحظة دي ويجي ابونا او كبير الكهنة كان البطرك يبقى سيدنا البابا ويرفع البشارة فوق راسه فوق كل الشعب ويقول مبارك الآتي باسم الرب يعني المسيح هيكلمنا هو أتى إلينا عشان يكلمنا اللي هي أفز مرقوت جيبي إثني وخنفراني بشي سنتين يقوم ويقول الإنجيل من معلمنا فلان وبعد كده يقرأ كبير الكهنة أو أحيانا يقرأ شماس كوكيل عن الكاهن قفوا بخوفا أمام الله يبقى الكنيسة عمالة تنبهنا إن ربنا اللي بيتكلم كنيسة منورة ويطلعوا اثنين ملائكة يقفوا حوالين الإنجيل عشان ينبهونا إن المسيح بيتكلم وحتى أبونا ياخد الشورية ويجي جنب الإنجيل ويبخر ليه؟ لأنه المسيح بيتكلم وأبونا بيحط كل طلباته مع صلوات القديسين قدام الإنجيل عشان ربنا يستجيب يبقى ربنا يسوع بيكلمنا في, في إنجيله وبيسمع مننا الطلبات فأبونا الوحيد اللي مسموح له ما يركزش في الإنجيل لأنه بيصلي عشان الشعب في الوقت ده الشعب كله لازم يكون مركز في كلام ربنا ما يصحش ما يكونش مركز آه بعد قراية الإنجيل طبعا كان ليها طريقة زمان وما زالت موجودة المفروض إنه يقرأ قبطي وبعدين عربي آه بالتبادل لكن أحيانا بتختصر إلى جزء صغير قبطي مش كل الإنجيل قبطي وأحيانا بتتقال عربي بس عشان الوقت وعشان الشعب مش عارف قبطي كفاية البشارة اللي في إيد أبونا يديها للآباء الكهنة كلهم يقبلونها ويقول لهم في سرهم طوبى لعيونكم لأنها تبصر فيبوسوا كل واحد يقبل البشارة بعد قراية الإنجيل ممكن تبقى في عظة لأن بعد ما المسيح اتكلم يصح إنه الكاهن أو الشماس يوعظ الشعب عشان يشرح لهم لو تعثر عليهم شيء في كلمات هذا الإنجيل والمزمور وتلاحظ ان الكنيسه ما تقراش انجيل من غير مزموره عشان دايما تربط العهد القديم بالعهد الجديد في كنايس تقول ملناش دعوه بالعهد القديم دي فكره مش مظبوطه احنا كتاب واحد وحياه واحده وكنيسه واحده من الاول للاخر والمزمور بيتكلم عن نفس الانجيل او عن نفس الموضوع بروح ال... بروح النبوه أه وتلاحظوا ان احنا عندنا انجيل واحد كتبه فلان وفلان وفلان لكن هو الاصل مش أناجيل هي الأصل إنجيل إنجيل واحد كتبوا متى وكتبوا مرقس وكتبوا لوقا وكتبوا يوحنا كل واحد كتب بس كله في الآخر إنجيل واحد يعني قصة واحدة شخص واحد ربنا يسوع المسيح لكن كل واحد منهم كتب بطريقته وإرشاد الروح القدس بوحي الروح القدس آه بعد ما أبونا بيصلي قدام الإنجيل وتنتهي قراءة الإنجيل آه الشعب بيرد بيرد على الإنجيل في حاجة اسمها مرد الإنجيل مرد الإنجيل يختلف من موسم للتاني يعني ايه مرد الإنجيل يعني الشعب سمع الرسالة من ربنا بيرد عليها إذا كانت مثلا رسالة عيد رسالة فرح إن مثلا المسيح اتولد فتلاقوا مرد الشعب هللويا مثلا هللويا حاجه فرايحي قوي وتقول يسوع المسيح ولد في بيت لحم يبقى الشعب فرحان باللي سمعه كان عيد القيامة تلاقوا برضه نفس اللحن بس الكلام متغير يسوع المسيح ملك المجد قام من بين الأموات لو هي القراءات مترتبة على احتفال بقديس احتفال بقديس مثلا عشية عيد مريمينا عشية عيد كذا تلاقي مرد الإنجيل بيتقال في القداس طوباهم قديس هذا اليوم لحن اسمه أنية توخن أوم اسمي موجود في الخلاجي برضه طوباهم قديس هذا اليوم يبقى الكنيسة وهي سامعة الإنجيل والإنجيل ده مرتبط جدا بحياة القديس فبتقول يا سلام يا بخته عارف يعيش الكلام ده تمام عارف ينفذه صح يا بخته يبقى احنا بن بنمدح القديس اللي عاش هذه المبادئ الروحية اللي سمعناها إن كان موسم زي اللي احنا فيه بتاع الصيام الكبير ده, ده موسم توبة تلاقوا المرد بتاع الإنجيل دايما رسائل الإنجيل في, في الصيام الكبير هتلاقوها كلها بتشجع الناس على التوبة والرجوع لربنا كل قراءات الصوم الكبير تقريبا فيبقى مرد الشعب على الكلام اللي سمعه في لحن اسمه تيهريني سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع اخطات اخطات يا رب يسوع اغفر لي لانه ليس عبد بلا خطيه ولا سيد بلا مغفره يبقى المرد دايما ماشي مع الموسم ماشي مع جو الكنيسه بيرد على الانجيل بما يناسبه ده بتبقى الحان واغلبها بتتقال قبطي فللاسف شعب كبير ما بيكونش واخد باله ان ده الرد الطبيعي للانجيل اللي سمعه بعد كده صفحة 42 يقف الكاهن أمام باب الهيكل وجهه للشرق ويصلي الأواشي احنا خلاص سمعنا المسيح رد علينا كلمنا في العشية أو في باكر وده أهم جزء في رفع بخور عشية وباكر إن قراية الإنجيل ممكن الكاهن يصلي بقية الأواشي وهو جنب على الباب سرا وقت قراية الإنجيل وممكن يقولها جهرا اللي هي يسموها ايه الاواشي الصغار العنوان اللي فوق وشية السلام اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية والشماس بيرد عليه والثانية أشية الآباء اذكر يا رب أتركنا الآب المكرم رئيس الكهنة واللي بعدها صفحة 45 أشية الموضع الموضع يعني إيه؟ يعني المكان اللي احنا بنصلي فيه لازم نذكره اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس وكل المواضع يعني ما نقصدش بيها كل المواضع أي حتة كل الحتت اللي فيها اسمك كل الكنايس وكل الأديرة يبقى بنفتكر كل الأماكن اللي بيتذكر فيها اسم الله ويكمل تحت صفحة 45 وكل مدينة وكل كورة والقرى وكل زينتها ونجينا كلنا من الغلاء والوباء والزلازل والغرق والحريق وسبي البربة ومن سيف الغريب ومن قيام العراتقة كل التحديات اللي كانت تقابل الشعوب المسيحية في أي وقت الكنيسة بتصلي بعد كده اسمها أوشية المياه في بقى ثلاث أواشي ليهم مواسم المية والزروع والأهوية اللي هي الهوى يعني إيه دول بالظبط؟ إحنا كشعب مصري لينا مواسم في المناخ ولأن الكنيسة حاسة بالبلد وحاسة باحتياجاتها فتصلي من موسم كل موسم له صلاته لأشيته ففي حاجة اسمها أشية المياه من 12 بقونة لتسعة بابا اللي هي في الفترة من آخر السنة يعني دي تناسب بابا هتلاقوها في اه من شهر تقريبا سبعة كده لشهر عشرة مثلا أو 11 الأربع شهور دول اللي هي أساسا كانت مرتبطة بالفيضان والمية فيقول تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة بارك الموسم اللي بعده من عشرة باب العشرة رطوبة صفحة 47 بيبقى موسم الزرع اللي هو آخر السنة بقى أيام المطر واخدين بالكم آه ده اللي هو هيكون شهر عشرة وطالع كده تفضل يا رب الزروع والعشب ونبات الحقل صفحة 48 الأشية الثالثة ميعادها من 11 طوبة طوبة ده اللي هو بعد عيد الميلاد على طول عيد الميلاد قبليه على طول فطوبة ده في فبراير أو في يناير فده من يناير لغاية شهر أربعة أو خمسة تفضل يا رب أهوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة بارك عشان كده تلاحظوا انه الكنيسه عايشه مع مع احتياجات البلد طبعا في امريكا النهارده بيقولوا الكلام ده على بعضه لانه طبعا ما عندهمش النيل وما عندهمش الجو بالطريقه دي فيقولوا اذكر يا رب هوية السماء وثمار الارض ومياه النهر والزروع والعشب كله على بعضه بقى لانها كلها طلبات مهمه لكن احنا هنا ده بيبين لنا ان كنيستنا القبطيه كنيسه وطنيه حاسه بالفلاح بتاعها اللي بيصلي في موسم يا رب نزل مطر وفي موسم تاني يا رب خلي الارض تزرع وفي وقت تاني يا رب خلي الهواء يتعدل عشان الحكايه تمشي كويس ولادها مشغولين فالكنيسه بتصلي عشان مشغولياتهم فدي بتختار واحده مناسبه للموسم يعني ايه ما بنقولش الثلاثه وفي الاخر حاجه اسمها ختام الاواشي يصعدها كمقدارها صفحه 48 من تحت اللي بنطلب فيه عشان الفقراء عشان الارمله واليتيم والغريب والضيف وكل ده وتنتهي كده الأواشي آخر واحدة أشيت الاجتماعات صفحة خمسين أذكر يا رب اجتماعات مباركها و وبعدين أبونا يبخر يقول قم أيها الرب الإله صفحة 51 ويتفرق جميع أعدائك ويهرب من قدامك كل مبغض اسمك القدوس وبعدين يلتفت للغرب للشعب ويقول أما شعبك فليكونوا بالبركة ولوف ولوف وربات وربات يصنعون ربك كده خلصت الصلاة هقولها تاني لأن فاضل جزء صغير من الأول خالص كفقرات هي تبان في الشرح إنها طويلة لكن هي عمليا صلاة رفع بخور باكر أو رفع بخور عشية ما تاخدش نص ساعة ممكن تبقى أقل من نص ساعة في الأول خالص خلصنا مزامير الساعة وتسبيحة باكر أو تسبيحة عشية بعد كده أبونا فتح ستر الهيكل وقال أبانا الذي وصلى صلاة الشكر وبعدين دخل خد الشورية وحط فيها البخور ولف الهيكل ثلاث دورات كامل طلع على الباب عمل صليب البخور وابتدى يصلي إما أشية الراقدين في عشية أو أشية المرضى والمسافرين في باكر مع استثناءاته بعد كده نزل بالبخور لف على الشعب كله ورجع بالاعترافات الشعب للهيكل مرة تانية خد بعد كده الصليب اللي عليه ثلاث شمعات وطلب الرحمة عن كل الشعب ولف بالطلب ده كل جهات الأرض بعد كده يدوله الشرع عشان يصلي أوشية الإنجيل إلا لو كانت أيام صوم يتقفل الهيكل ويقروا النبوات الأول ويختموها بالمطنيات والطلبات بعد أوشية الإنجيل أبونا بيقول مبارك الآتي باسم الرب والإنجيل بيتقري ووقتها أو بعدها أبونا يصلي الأواشي الخمسة اللي قلناهم سلامة الكنيسة والأذاء والموضع والزروع وال... وال... وأمثلتها وأخيرا الاكتباعات خم... خمس أواشي صغيرين طلبات صغيرة كده خلصنا خالص نقول أبانا الذي بعد ما نقول أبانا الذي ننحني لأنه ما يصحش نمشي من غير ما ناخد حل وبركة في كلمتين مهمين في حاجة اسمها الحل أو التحليل وفي حاجة اسمها البركة احنا خلصنا الصلاة خلاص بس فاضل قبل ما ننصرف ما دي ممكن ننصرف بعدها كانت رفع الكور عشية هنمشي واحيانا بعد رفع الكور باكر بنمشي زي اليومين اللي احنا فيهم دلوقتي بنصلي الصبح بدري الساعة 7 رفع الكور باكر وبنمشي بنمشي والناس تروح اشغالها واللي يقدر يرجع على القداس الساعة واحدة او الساعة 3 بيرجع فاحنا كده كده الناس هتمشي قبل ما يمشوا الكنيسة لازم تديهم حل الحل مقصود بيه ايه انه يحالوا من خطاياهم يعني تقطع عنهم رباطات الخطيه تكافئهم لان هم جم صلوا واتبعوا امام الله ان ربنا مدي كنيسته عروسته سلطان انها تفك رباطات الخطيه من ولادها تحل عنهم رباطات الخطيه وفعل الشياطين الحل ده انتوا بتسمعوا واحد بس هو الحل ده حل ثلاثي صفحه 52 الحل ده الحقيقه ثلاث صلوات بيصليهم الكاهن أول صلوة اسمعوا لأن الحل ده جميل يمسك الكاهن الصليب وجهه للشرق وهو يقول التحاليل الثلاثة للابن للابن يعني الكلام مع ربنا يسوع نعم يا رب الذي أعطانا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو اسحق رأس تحت أقدامنا سريعا وبدد عنا كل معقولات الشريرة المقاومة لنا لأنك أنت هو ملكنا أيها المسيح إلهنا الذي نرسل لك إلى فوق المجد والإكرام الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدور آمين. ده أول تحليل وأبونا واقف وشه للمذبح جوه. والشعب لسه بيسجد. وبعدين في الوقت ده الشماس بيقول احنوا رؤوسكم للرب تزكيف الله سيمون. يقول الكاهن التحليل الثاني في تحليل ثاني أنت يا رب الذي طأطأت السماوات ونزلت وتجسدت من أجل خلاص جنس البشر أنت هو الجالس على الشاروبيم والسرافيم والناظر للمتواضعين أنت أيضا الآن يا سيدنا الذي نرفع عيون قلوبنا إليك أيها الغافر أثامنا ومخلص نفوسنا من الفساد نسجد لتعطفك الذي لا ينطق به ونسألك أن تعطينا سلامك لأنك أعطيتنا كل شيء اقتننا لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك اسمك القدوس هو الذي نقوله ردنا يا الله إلى خوفك وشوقك مر أن نتمتع بخيراتك والذين أحلوا رؤوسهم تحت يدك الشعب بيكون منحنى ارفعهم في السيرة زينهم بالفضائل ولنستحق كلنا ملكوتك الذي في السماوات مسارة أبيك الصالح ثم يلتفت الكاهن للغرب يبص بقى الواحد ناحية الناس ويرشم الشعب بالصليبة ويقول أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايا دي اللي انتم بتسمعوه دايما الأخراني ده هو اللي بيتقال في الميكروفون الباقي بيتقال سرا لأنه بيكون الشعب لسه بينحني وبيخلص أبانا اللازم لكن التحاليل مقصود بيها إيه؟ إن إحنا بنطلب من ربنا إنه يسحق رؤوس الشيطان تحت رجلينا ويبطل كل أعماله ويدينا سلامه ويرفعنا في السيرة ويدينا ملكوته ويدينا حياة مقدسة تليق بأولاده كلها طلبات جميلة أوي. وكل مرة نقول باركنا طهرنا حاللنا لازم أبونا بيرشم الصليب على الشعب. بعد التحليل خلاص بقى الناس جاية تسلم على ابونا عشان هتمشي وتقبل الصليب سر البركة وسر الحل وتقبل البشارة اللي هو كلام ربنا فالشعب كله كان غيران ان ابونا بيبوس البشارة فيجي كلهم يبوسوا البشارة بعد كده لان هم كلهم بيحبوا كلمة ربنا ولان الصليب ده هو اللي بيديهم الحل والغفران بيحبوا يقبلوا الصليب ف وقت لما يطلعوا يسلموا على ابونا بيديهم حاجة اسمها البركة صفحة 54 في بركة بتتقال طويلة شوية وفي البركة المختصرة صفحة 55 دي اللي متعودين يمكن تسمعوها الله يترأف علينا ويباركنا ويظهر وجهه علينا ويرحمنا يا رب خلص شعبك بارك ميراثك ارعاهم وارفعهم للأبد ارفع شأن المسيحين بقوة الصليب المحيي بسؤالات وطلبات سيدتنا كل مولدتنا القديسة مريم ثلاثة المنيرين الأطهار ميخائيل وغبريل ورفائيل جميع مصاف الملائكة والطغمات السماوية صلوات رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والشهداء ومصاف لباس الصليب الأبرار والصديقين ملاك هذا اليوم ملاك هذه الكنيسة المبارك بركة العذراء مريم أولا وآخرا بركتهم المقدسة نعمتهم وقوتهم وهبتهم وعمتهم وعونتهم فلتكن معنا إلى الأبد دي اسمها البركة وأبونا يقول بخرستوس بنوتي يعني أيها المسيح إلهنا فالشعب يقول أمين فليكن أمين السشوبي يعني كل اللي قلته ده أبونا ناخده فأمين يعني كل البركات دي بنقولها باسم المسيح إلهنا فالشعب يقول أمين السشوبي يعني إحنا نقبل كل ده من يد المسيح كده تنتهي صلاة رفع بخور باكر وعشي الحقيقة الصلوات دي مهملة إلى حد كبير من الشعب الصلوات دي صلوات غنية وقوية وكان زمان ما كانش لا في اجتماعات درس كتاب ولا مدارس أحد ولا كانت كل الكنيسة قايمة على رفع بخور والقداس وخلاص وكانت كنيسة فيها قديسين كتار احنا أحيانا نهمل الصلوات وما نحسش فيها بالبركة لكن دي صلوات كلها بركة وفيها عطايا كتيرة قوي واللي يدخل بإيمان ويصلي بيقرب من ربنا ويشبع بيه طبعا دي دعوة ان انتوا تحضروا اجتماع رفع بخور عشية كل سبت من ستة لثمانية ودعوة لما تيجوا القداس تحضروا بدري لان رفع بخور باكر مش معمول للمعلم والشماس وابونا لا دي فكرة مش مظبوطة رفع بخور باكر فيه صلوات وفيه بركات كتيرة اللي يجي بدري هياخدها الذين يبكرون إلي يجدونني في فرق لما تيجي على القداس في نصه تلاقي نفسك ما عرفتش تصلي وما عرفتش تركز وفي فرق لما تيجي من بدري خالص وتعيش مع الكنيسة كلمة كلمة تدخل إلى العمق وتشوف ربنا وتلمسه وتشعر بيه تشبع منه وتطلع كده حاسس بفرق كبير عما دخلت فعشان كده أرجوكم اهتموا بصلاة رفع بخور لأن فيها بركات كتيرة وفيها غنى كتير طبعا يا ريت كلكم تقتنوا الخلاجي ده فإحنا يعني بنحاول ان يبقى الخلاجي موزع وقت الصلوات لكن مفيش مانع يبقى معاكم دايما كتاب الخلاجي وانتوا جايين الكنيسه عشان تقدروا تتابعوا. اظن عرفتوا انه ليه ساعات ما بتمشيش بالصفحه لان مثلا في رفع الخور عشيه هيصلي أشية الراقدين بس هتقلب بقى المرضى والمسافرين والقرابين لانها مش هتتقال في عشيه. عشان كده في ناس تقول انا مش عارف الصفحه. لا هي الحكايه ماشيه متسلسله بس في اجزاء موجوده مش هتتقال في عشيه. هتتقال في باكر في أجزاء في باكر مش هتتقال في عشية وهكذا فاهمين الفكرة وفي أجزاء وسط السطور بتبقى خاصة بالكاهن وصلواته يبقى أنت عارف إن دي هتعديها لأن دي كلام أبونا وصلواته مع التعود هتلاقوا نفسكم قادرين تتابعوا وحتى لو أبونا صلى قبطي هتبقوا فاهمين بيقول إيه لأن أنتوا اتعودتوا على الكلمات اللي بتتقال وفاهمين معناها كده يبقى الشعب بيتابع وبيصلي ومتحمس وفاهم ومتجاوب مع روح الصلاة لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين